أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا سعادة وأن يملأ صدورنا أملا في رحمته وفي بركته وأسأله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاتنا بذكره وشكره إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبة الإيمان والإسلام هذا بفضل الله عز وجل هو لقاؤنا الحادي عشر في هذه السلسلة الميمونة المباركة بإذن الله عز وجل سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وكنا قد تحدثنا في اللقاءين السابقين عن سنة دعوية وتربوية واجتماعية وكونية ألا وهي سنة التدرج التي أودعها الله في خلقه وفي كونه واستخدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته وفي تربيته لأصحابه وفي مواجهاته ضد أعدائه وكيف تعلمنا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نتدرج في أمورنا وكيف نواجه مشكلاتنا على هدي ونور من الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي مع سنة أخرى وفي كل مرة أقول نفس الكلمة سنة نحن في حاجة إليها بل لا أبالغ إذا قلت لا نستطيع أن نعيش بدون هذا القانون ولا نستطيع أن نعوش أن نعيش بدون هذه السنة وإلا انفرط عقد حياتنا وتاهت الأيام من بين أيدينا وحلت علينا ظلمات اليأس والقنوط وأصبحنا لا شيء في هذه الحياة فضلا عن كوننا لن نساوي شيئا عند الله أعاذني الله وإياكم من هذا الموقف السنة التي نتكلم عنها اليوم بإذن الله عز وجل هي سنة الأمل أو قانون الأمل وقد أشرت فيما مر من لقاءات ونحن نتكلم عن سنة الأجل ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم مع قانون الأجل قانون الأمل فمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن لكل شيء أجل مسمى وأن كل شيء يجري إلى موعد قدره وحدده الله عز وجل له إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع قانون الأمل لكي يستطيع أن يغالب به قانون الأجل فليست هناك فائدة في أن أنتظر الأجل المحدد دون أن يكون عندي أمل في بلوغي والوصول إلى هذا الأجل فتعالوا بنا نستطلع اليوم بإذن الله عز وجل كتاب ربنا وسنة نبينا وسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تحدث القرآن عن قانون الأمل وكيف تحدثت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كيف تفاعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قانون الأمل الهدف إيه؟ الهدف إن إحنا لا نقطع الأمل في الله ولا نقطع الرجاء في الله ولا نقطع الأمل في نصرة ديننا وفي رقي وتحضر ونهضة أمتنا بإذن الله عز وجل وأريد أن, أن أنبه بداية أننا عندما نتحدث عن الأمل لا نتحدث عنه من ناحية طول الأمل وقصر الأمل هذه الناحية التي أطنب فيها أهل العلم في أبواب ذم طول الأمل والحرص على الدنيا مش بنتكلم احنا عن الأمل من الناحية دي الإنسان المؤمن مطالب ان هو يكون قصير الأمل في ايه في ملذات الدنيا في شهوات الدنيا في التكالب على الدنيا هذا هو الأمل المذموم الذي قال الله عنه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون إنما نتحدث عن الأمل أو عن قانون الأمل كقيمة حضارية وكسنة ربانية تبعث روح القوة والتفاؤل بغد أفضل لهذه الأمة الإسلامية على مستوى الأفراد والجماعات هذا الأمل الذي يحرك عزيمة أبناء الأمة نحو الرقي والتحضر واللحاق بركاب أو بركب الأمم المتحضرة وسبقها وإعلاء راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها هذا الأمل الذي صاحب صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم من أول لحظات الوحي نعم من أول لحظات الوحي إلى أن أكمل الله الدين وأتم النعمة وأظهر دينه على العالمين بقول لك إن قانون الأمل كان موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أول وهلة وأول ساعات أو أيام لنزول الوحي ولو لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمل في بلوغ هدفه وهو دلالة الخلق على الحق سبحانه وتعالى لو لم يكن عنده أمل لما كنا اليوم بفضل ربنا عز وجل نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكفيك انك انت كده تروح للبخاري وتجيب كتاب بدء الوحي وتقرأ كيف بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن أول ما بدأ به صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يختلي الليالي ذوات العدد في غار حراء ثم يعود فيتزود لمثلها إلى آخر الحديث الشاهد معايا والحديث مليان بالتفاؤل ومليان بالأمل ومليان بالقوانين الربانية ولعلنا نعود إليه في موطن آخر إن شاء الله لكن أنا هقتطع من الحديث في كتاب بدء الوحي المقطع الأخير لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لورقة ابن نوفل سيدة خديجة خدته وراحت لمين لورقة ابن نوفل ابن عمها وكان رجلا وكان رجلا تنصر في الجاهلية أو كان رجلا يكتب الكتاب العبراني فورقة ابن نوفل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا الله فسيدنا النبي سأله صلى الله عليه وآله وسلم صلي عليه كمان زيد النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال له أو مخرجيهم أو مخرجيهم هم يخرجوني قال له نعم ما جاء رجل أو ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي آه أنا عاوزك تتخيل معلش أن دخلت في الموضوع كده على طول لكن هنرجع تاني برضو بالتفصيل بتاعنا وترتيب المعهود بإذن الله لكن عاوزة تتخيل لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترقب هذا اليوم الموعود إيه هو؟ اليوم اللي هيطرد فيه قعد كده حط إيده كده على خده يا ترى هيحبسوني إمتى؟ يا ترى هيقتلوني إمتى؟ يا ترى هيطردوني إمتى؟ وقطع الأمل في أن يصل إلى هدفه عبر قانون العمل وقانون الأجل واحنا بنقع في الإشكال ده كتير لما كتير قوي بنحمل هم ما لم ينزل بنا شيء لسه هيحصل بعد سنة أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد عشر سنين فتلاقي الواحد فينا يا ترى هيحصل ايه ويا ترى هعمل ايه وهروح فين والكلام ده كله يأثر على معنوياتك ويأثر على نفسيتك فإذا كانوا هم هيخرجوني ويطردوني طب أنا ليه أعمل وليه أشتغل وليه أدعو إلى الله خليني قاعد مع القاعدين وخلاص فبقول لك إن قانون الأمل كان مصاحب اللحظات الأولى لرسالة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يبقى احنا بنتكلم عن الأمل من الزاوية دي الأمل اللي يخلينا ناس اللي يخلينا ناس محترمين ناس متحضرين ناس عندنا رقي ناس عمالين كده خلية نحل شغالة باستمرار وكل هدفنا وكل أملنا أننا نعبد الدنيا للدين وأننا نسخر الدنيا لخدمة الدين بناكل وبنشرب وبنلهو وبنلعب وبنروح وبنيجي وبنكسب فلوس وي وي وكل ده بس كل هدفنا وبغيتنا واحدة وغايتنا واحدة هي إيه؟ هي الأمل في تحقيق وعد الله بالنصر للمؤمنين الذي وعد وكتب في كتابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين ادي انا بتكلم اهو قانون الامل اللي انا بتكلم عنه هو ده مش الامل المقصود به الحرص على الايه الحرص على الدنيا والطمع في الدنيا وان الدنيا تجرفني لحد كده ما اخرج من الدنيا ولا كأني دخلت ولكني عمرت ولا سبت أي بصمة ولا أي عمل يشهد لي أمام الله عز وجل يوم القيامة تعالوا بينا كده بقى على طول نشوف يا ترى إيه معنى الأمل في اللغة وإيه معنى الأمل في الاصطلاح معنى الأمل في اللغة كما قال الرازي في مختار الصحاح قال الأمل مأخوذ من الفعل الثلاثي أمل قال لك الأمل الرجاء أيوه يبقى دي كده معنى كلمة الأمل معناها إيه؟ الرجاء آمل كذا من الله يعني أرجو أن يمنحني الله كذا طيب ويقال أمل خيره يأمل بالضم أملا وأمله أميلا وتأمل الشيء نظر إليه مستبينا له يعني بيقول لك إن فعل الأمل ده الفعل أمله معناه ايه معناه الرجاء وبيشتق منه معنى تاني اللي هو ايه التأمل واستكشاف حقائق الاشياء يبقى انا كده عاوز حضرتك كده تصحصح معايا وتوحد ربك سبحانه وتعالى وتنتبه لما اقول لك ان من المعاني اللغوية لكلمة الامل هو ايه التأمل في الاشياء لاستبانة حقائقها آه حقائقها يعني ايه الكلام ده يعني وانا شغال مع قانون الامل ما بقاش اقول بقول انا خلاص ايوه انا بستخدم انا عندي امل في الله لا انت عندك امل في الله وعندك امل في غد افضل يا ترى استخدمت المعنى اللغوي لكلمة الأمل فإنك أنت بتستشرف آفاق المستقبل وتتعرف على القوانين الحضارية وتقدر تشوف المستقبل قدام عينيك عن طريق التأمل هنتكلم عن قانون الأمل يبقى قانون الأمل إيه؟ إنه هو الرجاء وقانون الأمل إيه؟ اللي هو الكشف أو التأمل في الأشياء للكشف عن إيه؟ عن حقيقتها أدي معنى الأمل باختصار في اللغة أما معنى الأمل في الاصطلاح فكما قال الجرجاني في كتابه, في كتابه التعريفات قال الأمل تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل كمان مرة تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل أنا بنتظر شيء أو أنا راجل مستني نتيجة آخر العام في الامتحانات فعندي أمل في انتظار هذه النتيجة ويكون هذا الأمل توقع المحبوب وهو نجاحي وفلاحي بإذن الله سبحانه وتعالى طيب بشتغل في الدنيا دي لخدمة الدين وبدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبأدل الخلق على على الحق سبحانه وتعالى وكل أمل في أن أنال وأحصل على رحمة الله وأن أحصل على جنة الله يوم أن ألقى الله عز وجل اللهم أمين يا رب يبقى الأمل هو تعلق القلب بحصول شيء في المستقبل كده عرفنا ظن ان كلمة الأمل أو فعل الأمل معناها الرجاء والأمل هو الت... مأخوذ منه التأمل وهو الكشف عن حقائق الإيه؟ الأشياء والأمل في الاصطلاح هو تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل طب كويس أو الكلام ده طب يا ترى لو انتقلنا بقى للنقطة اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الأمل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأمل أو تفاعل مع قانون الأمل أقول لك يا تعالى وحد الله وصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا احنا اتفقنا إن السنن الربانية في القرآن منها ما يرد صراحة زي ما اتكلمنا عن سنة الاستدراج وربنا قال إيه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كلمة الاستدراج جت صريحة أما كلمة الأمل بقى في القرآن اللي هي المقصود بها قانون الأمل في غد أفضل وقانون الأمل في نصرة دين الله وفي انتصار الإسلام وعزة المسلمين فبقول لك إن هو ما جاش أو لم يأتي بهذه الصيغة إنما جاء قانون الأمل في القرآن عن طريق المبشرات القرآنية بالرفعة والنصرة للإسلام وأتباعه في الدنيا والآخرة فمثلا على سبيل المثال لو احنا جينا وقرأنا في سورة آل عمران وسورة آل عمران بتتكلم عن غزوة ايه عن غزوة أحد وقد عرفنا وعلمنا مدى الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في غزوة أحد عندما خالفوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمكن المشركون من الانقضاض على المسلمين بعد أن ترك الرماة الجبل ونزلوا الجمع الغنائم وطبعا الموضع مش موضع أن أنا أسرد أحداث الغزوة إنما الموضع إيه الموضع أن بالرغم من الهزيمة دي بالرغم من الجراح التي نالت المسلمين بالرغم حتى من الأذى الذي نال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن القرآن نزل يعقب على هذه الغزوة بيعلم المسلمين كيف انتم لما تخلفتم عن امر رسول الله حدثت لكم الهزيمه كما قال الله اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وبيعلمهم ان انتم وان كنتم قد هزمتم في معركه السلاح والرماح فانكم لم تهزموا في معركه الايمان في معركه التوحيد مع الشرك والطغيان لذلك نزل القرآن يرفع معنويات المسلمين ويبث فيهم, فيهم الأمل وينير أمامهم الطريق ويعدهم بغد مشرق ويعلمهم أن لكل جواد كبوة أي حد مهما بلغ في علمه في عمله في عبادته في طاعته لازم يكون له كبوه معروف الكلام ده دي سنة متبعة في الخلق آه فنزل القرآن بقى يعقب على غزوة أحد ويرفع المعنويات فربنا قال لهم إيه بقى قال لهم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تمام هذا بيان للناس شوف كلمة بيان دي هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين خد بالك بقى من الحتة اللي جاية بقى اللي هو جرعة الأمل الفسيح في الله وفي دين الله قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل إن كان أصابتكم الهزيمة في أحد فأنتم هزمتهم هزيمة ساحقة فين في بدر إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يا سلام مش بس كده ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمان بعد الغزوة دي ما تركش اليأس يقتل أصحابه وإنما خرج بالمسلمين بعد ما رجع للمدينة خرج بالمسلمين مع ما بهم من جراحات وآلام وأحزان على هذه الهزيمة خرج بهم يتعقب فلول المشركين فيما عرف بغزوة حمراء الأسد الغزوة التي تحققوا فيها النصر وإن كانوا لم يقاتلوا فيها المشركين لكن طلعوا بيقولوا للمشركين ها احنا لسه موجودين اهو انتوا ما اثرتوش فينا ما زال عندنا امل في رحمة الله سبحانه وتعالى وادينا طالعين لكم اذا كنتوا رجاله ارجعوا لنا تاني لكن المش- المشركين ولوا ولوا هاربين فكان ده برضه من قبيل زرع قانون الامل في نفوس الصحابه اللي لسه وراهم مهمه واهداف كثيره لم تتحقق بعد فكان يلزمهم شحنات وشحنات من الامل الفسيح حتى يحققوا الغاية العليا والأهداف المثلى ألا وهي نشر دين الله في مشارق الأرض ومغاربها طيب لما تيجي تنظر للقرآن كمان أو لما تيجي تنظر لغزوة أحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمني وإياك بيعلمنا إيه بيقول لك اوعى تخلي عدوك يقتل روح الأمل في قلبك هيقابلك ناس وحشة في الدنيا دي أيوة يحاولوا يقللوا من قيمتك ويحاولوا يقللوا من قامتك ويحاولوا أن يقللوا أو يحطوا من قدرك وينزلوا من شأنك اوعى الناس دي تسمع لها واوعى ترضخ لغيظهم وحقدهم وحسدهم وقد رفعك الله عز وجل لما وقف الكلام ده بقول الكلام ده ليه لما وقف ابو سفيان قعد يقول ويوم بيوم بدر و و و والكلام ده كله بقى وع- ال- الشماتة اللي بعدها شماتة سيدنا النبي ساكت ساكت لحد ايه لحد ما وقف ابو سفيان بيقول لنا العزة ولا عزة لكم النبي قال الله الله الله, الله. ألا تجيبوه قال وماذا نقول له يا رسول الله لما الأمر أتعلق بالعقيدة وبالتوحيد وواحد عاوز يطمس معالمنا ويقتل روح الأمل جوانا ويشمت فينا لا احنا هنرد سهام الغيظ والحنق والحقد إلى حلقه فإذا هو صريع في أدراج حقده وحسده ألا تجيبوه قال وماذا نجيبه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذا نجيبه يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم يا الله فراح ابو سفيان قال ايه اعلوا هبل اعلوا هبل النبي قال لهم الا تجيبوه قالوا وماذا نجيبه يا رسول الله قال قولوا الله اعلى واجل اه راح ابو سفيان قال ايه يوم بيوم بدر والحرب سجال النبي قال لهم ألا تجيبوه قالوا وماذا نقول يا رسول الله قال قولوا له قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فلما يجي حد يهبطك ويقعد كده يقول لك انت وحش انت وحش انت وحش انت بليد انت ده دوت والعياذ بالله شيطان رجيم بيبرمجك عصبيا انك انت فعلا توصل لمرحلة تعتقد فيها انك انسان وحش او انك انسان صاحب خلق سيء واحد كل يوم بيبعت لك رسالة يقول لك انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا كل يوم واحد كل يوم بيطلع عليك شائعة كذا وكذا الله الله الله اوعى تستسلم لخيوط اليأس والإحباط وإلا ستنتهي أما نعمل إيه تشبث بقانون الآمل اقف كده كل يوم كده في المراية ودائما والله بقول ل... بقول لنفسي الكلام ده وبقول للناس اللي حواليا في حاجة اسمها لغة البرمجة العصبية انك انت ازاي تبرمج دماغك وتبرمج اعصابك وجوارحك على المعاني الايجابية وليس على المعاني السلبية انت واخد بالك معايا تبرمج ايه اعصابك على المعاني الايجابية فتقف كده قدام المرآة مثلا وتقول انا شاطر بلاش كلمة شاطر احسن دي شاطر دي قطع طريق انا متفوق انا متفوق انا متفوق انا ناجح انا ناجح انا ناجح انا حامل القرآن انا حافظ القرآن انا تبرمج نفسك تبرمج نفسك ما تسيبش اهل الحقد واهل الغيظ يثبطوا ويهدوا عزيمتك لا اقف كده كالطود الشامخ استني بسنة الأنبياء والمرسلين سيدنا النبي قالوا عليه مجنون ساحر كاهن اوه أساطير الأولين مش عارف إيه. ولا انتبه ليهم تخيل لو سيدنا النبي قعد يتتبع الشائعات والشبهات وقعد يرد ما كانش ما كانش بلغ كلام الله عز وجل فانتبه لا تدع أحدا يقتل روح الأمل في قلبك واستعن بالله ولا تعجز وبرمج نفسك على المعاني الإيجابية على السلوكيات الإيجابية على القوانين الإيجابية اللي هتملأك أمل وتدفعك إلى العمل وفق قانون الأجل تمام كده؟ طيب آدي في غزوة أحد القرآن بذر بذور الأمل في نفوس الصحابة في آيات القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الجماعة المؤمنة مواثيق وعهود بالنصر والتمكين وبيديهم كده بريق الأمل إنهم استقاموا على شرع الله ونفذوا أوامر الله كما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا طيب يقول إيه كمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال إنا, لنا إنا لننصر رسولنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد آيات كثيرة جدا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب آيات كثيرة ولذلك أحد علمائنا المعاصرين قال عجبت عجبت لمن يمتلكون كتابا فيه كل هذه الشحن الشحنات الإيمانية المفعمة بالأمل والطموح ومع ذلك يصابون بالإحباط واليأس بيستغرب ويستعجب إزاي إحنا كمسلمين موحدين عندنا كل الآيات دي المبشرات بالنص والتمكين والرقي والازدهار وبعدين نصاب بالهزيمة النفسية وباليأس وبالإحباط وما نشتغلش على الآيات دي ونشوف إيه ضوابط هذه الآيات وإيه شروطها عشان نوصل لوعد الله عز وجل ووعد الله لا يتخلف وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فالقرآن مليء بقانون الأمل يعني لكن يعني للأسف وقت الحلقة لا يسعفنا إن هنأتي على كل الآيات التي تتحدث عن قانون الأمل وأنا لا أبالغ ولا أتعدى إذا قلت أن القرآن كتاب أمل القرآن كده في جملته كتاب أمل جاء ليعطي البشرية النور والنور هو الأمل نعم ليه؟ لأن كما قال القائل اليأس سلم إلى القبر طول ما حضرتك يأس ربنا يعافيك وإياك وإياكي من اليأس طول ما عندك يأس اعرف ان انت نازل على سلالم ستنتهي بك درجات السلم إلى القبر هتندفن أما الأمل فهو نور الحياة تمام كده فبقول إن القرآن هو كتاب الأمل ولو عاوز أشرح المقولة دي هنقعد نشرح فيها عشرات الحلقات إن القرآن كتاب الأمل طيب لما نيجي نبص بقى كمان لحتة برضو كده على جنب عاوزين نقولها برضو مع بعضينا إيه بقول أن الأمل هو خلق أصيل من أخلاق الأنبياء والمرسلين نعم الأمل خلق أصيل من أخلاق الأنبياء والمرسلين إزاي الكلام ده تعالى كده نشوف سيدنا نوح وأكيد معظمنا حافظ سورة نوح شوف مدى أمله مدى أمله في سعة رحمة الله ومدى أمله في أن يستجيب قومه لدعوته فقال إيه قال ربي قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار هم؟ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآيات عاوز أقول يعني من الكلام ده عاوز أقول إن نوح عليه السلام استخدم كل الأساليب المتاحة والممكنة في الدعوة إلى الله عز وجل دعوة بالليل ودعوة بالنهار ودعوة بالسر ودعوة بالعلن ودعوة مباشرة ودعوة غير مباشرة كل أصناف الدعوة المتاحة الذي استخدمها وأنا فاهم إن حضرتك فاهمني والله عاوز تقنعني إن واحد عاش يدعو إلى الله سبحانه وتعالى 950 عام 950 سنة ما كانش عنده أمل ده كان أمل شكله إيه وقد إيه حجمه اللي يخلي نبي يقعد يدعي الناس إلى طريق الله عز وجل وإلى توحيد الله 950 سنة ده الواحد فينا ربنا يتجاوز عن تقصيرنا ويغفر لنا خطيئتنا يا رب الواحد فينا لو خطف خطبتين على بعض كده ولقى الناس مزمزقة الواحد يبقى عاوز يسيب الدنيا ويطفش ها الواحد كده لو راح مسجد ولقى الناس مش مش متفاعله معاه عاوز يسيبهم وينقل على مسجد تاني مش بيحصل الكلام ده يا حبايبنا بيحصل والله اما سيدنا نوح عليه السلام سيدنا نوح عليه السلام سبحان ربي العظيم 950 سنة وعنده أمل في أن يقول واحد منهم لا إله إلا الله محمد رسول الله لحد ما ربنا قالها له مباشرة وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون خلاص كده واصنع الفلك والقصة انتوا فاهمين الأمل كان خلقا من أخلاق سيدنا إبراهيم وبرضه هقول لك باختصار شديد عشان برضه يعني الموضوع طويل عاوز تقول لي ان واحد ما عندوش امل يروح في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ولا ضرع ولا ماء ويسيب زوجته وابنه الرضيع ويمشي الرواية قالت ايه يا ابراهيم الى من تكلنا قال الى الله امل في مين في الله رجاء في مين في الله لذلك الزوجة الطهرة العفيفة المؤدبة التقية قالت له إذا لن يضيعنا قلت لزوجك الكلام ده قلت له سبتنا لمين قال لك سايبكم لربنا بس يكون الكلمة بحق وصدق يعني مش سايبكم ربنا وراح يقعد على القهوة ولا سايبكم ربنا وراح يصرف لي هنا شمال ويمين ومجوع أهل بيته لا سيبنا لمين تركتكم لله وهو راجل فعلا يعرف قدر رب أو يعرف يعني إيه طاعة ربنا سبحانه وتعالى قلت له إذا لن يضيعنا ولا أثقلت عليه كبلتي بالهموم وقتلت روح الأمل في قلبه وجعلت الهموم تتوالى عليه يمينا ويسارا للأسف قالت له إذا لن يضيعنا حتى هاجر عليها السلام يا سلام على هاجر عليها السلام الأمل هو اللي خلاها تجري من الصفا للمروة من المروة للصفا الصفا للمروة رايح جاي رايح جاي ليه أمل لأن هي قالت لن يضيعنا فبتبحث عن نتيجة هذه الكلمة هلاقي إمتى الأمل ده وإذا بينبوع زمزم بئر زمزم يتفجر لتتفتح معه كل نوافذ الأمل التي س يعني ستكون بقى ملاذ لأمم الأرض من المشارق والمغارب الكلام ده كان بإيه؟ كان بقانون الأمل أي أيوة والله كان بقانون الأمل مش كده ولا يا حبايبنا الأمل كان خلق من أخلاق سيدنا موسى لما مشي هو بني إسرائيل وفرعون طبعا تعقبهم وقفوا قدام البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون إن إيه لمدركون والأتباع دايما كده ممكن يبقى عندهم بعض العجلة لكن الأنبياء جبال رواسي لا تعصف بها رياح رياح الشك أبدا أبدا فسيدنا موسى وقف شوف شوف شوف شوف واقع الكلمة القرآنية شوف الجرس الجرس بتاع الكلمة القرآنية قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا يا الله على كلا دي ده كلا دي فيها كلام كبير قوي قال كلا إن معي ربي سيهدين يا سلام قال كلا إن معي ربي سيهدين فربنا سبحانه وتعالى أوحى له أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين بإيه؟ بالأمل أي أيوة والله بالأمل الأمل كان خلق من أخلاق سيدنا أيوب أصابه ما أصابه من مرض فقد أهله وفقد ماله سيدنا أيوب هو أسوة لكل مبتلى لكل واحد قتلت الهموم روح الأمل في قلبه لكل واحد توالت عليه المصائب والنكبات بقول له حط سيدنا أيوب قدوة ونبراس قدام عينيك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين أهو كده أمل فبعد ما خلاص اللي كان يشوف وضع سيدنا أيوب خلاص انتهى وإذا وإذا بينابيع الأمل تتفجر عنده في رحمة الله في صدق موعود الله سبحانه وتعالى فربنا يرجع له أهله ويرجع له ماله أضعاف مضاعفة لدرجة حتى كما في البخاري أن ربنا سبحانه وتعالى سيدنا أيوب نزل يغتسل فأمطر الله عليه جرادا من ذهب فسيدنا أيوب بقى ياخد من الجراد ويضع في في ملابسه أو في جيبه فيقول له ألم تكتفي يا أيوب يقول له لا غنى لي عن بركتك يا رب لا غنى لي عن بركتك يا رب الأمل كان خلق عظيم كان خلق عظيم من أخلاق الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم وإمامهم الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم حدث بقى عن قانون الأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج قلت لك ان الامل كان مصاحب لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اول وهلة من مراحل نزول الايه الوحي الامل كان مصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته الى الطائف ايه اللي وداه الطائف يدعو الى الله ان هو يجد من بين هؤلاء من يقول لا اله الا الله طردوه واذوه وسلطوا عليهم على السفهاء والمجانين فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء يناجي رب الذي سيهب له أنوار الأمل وسيملأ قلبه رضا ويقينا وسيملأ قلبه رحمة بعباد الله ورضا عن قدر الله عز وجل قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني واحد ناس بعد ما يعرفونيش إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي من كل خير أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو أن ينزل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك كلمات صعدت خرجت من أطهر لسان ومن أطهر قلب لتخترق أبواب السماوات ولتخترق الحجب وتصعد إلى الله عز وجل الذي بعث على الفور أمين الوحي جبريل عليه السلام فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أرجو حط خط بعد تحت بل أرجو ده يعني آمل بقانون الأمل بسنة الأمل بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا أختتم بهذا الحديث الشريف المفعم بالأمل في رحمة الله المفعم بالرضا عن قدر الله وقضاء الله حتى ألقاكم في الغد بإذن الله عز وجل أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه وصحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله أو فعله في صمته أو سمته فخر لكل موحد فسواه يؤخذ أو يرد كلامه كلامه من مثلنا إن سرنا خلف محمد